بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا موضوعنا بنعمة ربنا عن الايمان او بعنوان اتستطيع ان تؤمن بقية الاية كل شيء مستطاع للمؤمن والايمان موضوع سهل وصعب لانه كلنا نعتبر مؤمنين انما الحقيقة كلنا نعتبر غير مؤمنين برضه احنا مؤمنين لاننا مؤمنين بربنا مؤمنين بربنا يسوع المسيح مؤمنين بالكنيسة مؤمنين بالاسرار مؤمنين بالابدية انما حياتنا بتقول غير كده وده اللي هنكتشفه من الانجيل ان عشان الواحد يقول اؤمن دي كلمة مش سهلة زي عارفين ايه حتى كلمة بحبك يا رب كلمة مش سهلة سهل قوي ان الواحد يندفع ويقول انا بحب ربنا انما لو ربنا تقل في السؤال شوية وقعد يقول له بتحبني ممكن الواحد يتردد وده اللي حصل مع بطرس سأله ثلاث مرات بتحبني اول مرتين قال له بحبك ثالث مرة ما قدرش اعتقد نفس السؤال على الايمان لو الواحد سأل نفسه انت عندك ايمان هتقول اه طبعا ولو سألت نفسك مرة تاني عندك ايمان هتندفع وتقول طبعا انما لو سألت نفسك وخدت وقتك في التفكير هتلاقي انك مش قادر تقول الكلمة دي لانك هتكتشف ان في حاجات كتيرة قوي كانت تليق بالايمان مش موجودة في حياتك وفي آية دايما بتهزني كده بتخوفني في كورنثوس الثانية 13 تقول ايه اختبروا انفسكم هل انتم في الايمان امتحنوا انفسكم يقولها مرتين اختبروا او جربوا وبعد شوية يقول امتحنوا انتوا في الايمان ولا لا وده اللي احنا عاوزين نعمله الثلاث ايام دول ان احنا نعرف احنا فين في الايمان احنا مؤمنين بجد ولا لا والإيمان ده لو حبينا نقيس درجته يطلع درجته إيه أكيد ما جبناش حبة خردل مش كده متفقين لأن المسيح لو المجد حطها بشكل واضح وقال لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل كنتوا تنقلوا جبل فاحنا في جبال كتير قوي في حياتنا مش عارفين نحركها لكن قد يكون في إيمان أقل من حبة الخردل عشان ما يبقاش كلام نظري الإيمان هو حياة الواحد وبيبان في قراراته وطول حياته هحاول من قصة بنعمة ربنا مشهورة انتوا عارفينها من العهد القديم يعني نكتشف ان في ست درجات في موضوع الايمان من غير مؤمنين خالص الى قمة الايمان فابونا ابراهيم رجل الايمان او المثل الاعلى للايمان في الكتاب قصة ابونا ابراهيم انتوا عارفينها انما عاوز اشوف موقف من مواقف الايمان اللي في حياته وازاي القرارات بتختلف تماما لو الواحد عنده ايمان من لو الواحد ضعيف الايمان تكوين 13 خمسة ولوط السائر مع ابرام كان له ايضا غنم وبقر وخيام قبل الآية دي القصة كانت ان ابونا ابراهيم عايش ناحية العراق وربنا دعاه بشكل لا يعلمه إنسان لغاية النهاردة قال له اخرج من أهلك ومن عشيرتك ومن أرضك وتعالى وريك أرض تاني تورثها وأبونا إبراهيم أطاع هذا الطلب الغير منطقي لأنه بيقول خرج إلى أرض ما يعرفهاش خرج وهو لا يعلم إلى أين يمضي طبعا دي قمة الإيمان واحد يطلع مش عارف وراح فين وبعدين لما سافر كان معاه لوط لوط كان معاه في السكة وربنا غناه جدا يعني كان ابتدى يدوق بركات الإيمان من أول خطوة مع أنه ماشي في صحراء إنما كل مدى الغنى بيزيد لمجرد أنه سمع كلام ربنا كل الناس قالت له أنت طالع خسران السفرية دي غلط مش حد يطلع في الصحراء ويسيب الخضرة بتاعة العراق لكن لأنه سمع الكلام الغنى زاد جدا ولوط بالتالي اغتنى على حسه والواحد مش عارف يقول لوط ده عنده ايمان ولا ما عندوش إنما كونه خرج مع عمه إبراهيم بمثابة عم يعتبر هو كمان عنده إيمان لأنه آمن بإبراهيم على الأقل يعني أبونا إبراهيم قال له ربنا بيقول تعالى نطلع هيورثنا أرض فعلى الأقل لوط وثق في إبراهيم اللي وثق في ربنا فيبقى لوط عنده إيمان بربنا من خلال أبونا إبراهيم حصل إيه لوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدر أن يسكن معا هنا الغنى الشديد قوي طبعا الغنى في زمانهم غير غنى الأيام دي كان في المواشي والخرفان والغنم والعيال اللي بتطرع الكلام ده وبيبقى خناقات على الخضرة وعلى المية فلم تحتملهما الأرض يعني اتشكلوا الرعاة بتوع لوط مع الرعاة بتوع إبراهيم لأنه بيحصل أن الأرض دي تخلص منها العشب أو يخلص منها المية فلم يقدر أن يسكن معا شوفوا لما كانوا فقراء كانوا ساكنين مع بعض لما اختنوا مش قادرين يسكنوا مع بعض الفلوس وحش ليها بلاوي كتير فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي برام ورعاة مواشي لوط المخاصمة مش بين إبراهيم ولوط دول ناس كبار ومحترمين وكان الكنعانيون والفرزيون ساكنين في الأرض يعني كان في قبائل تانية ساكنة في الأرض فقال إبرام للوط شوفوا بقى إبرام رجل الإيمان ما هو ده, ده التوب بتاعنا النهاردة لا تكن مخاصمة بيني وبينك إلا الخصام يا ابني إلا الخصام سكة ربنا ما فيهاش خصام نعمل أي حاجة بس ما تخصمش طب إيه الحل وبين رعاتي ورعاتك بالتالي ما هم هيوقعوا كبار في بعض لأننا نحن أخوان الآية دي فيها حب وفيها تواضع فيها حب لأنه مش قابل الخصام مهما كان حتى لو لوط الغلطان وفيها تواضع لأنه بيقول له احنا اخوات مع انه هو الكبير وهو يعتبر عمه يعتقد كده أليست كل الأرض أمامك الأرض واسعة يا ابني اعتزل عني خد جنب وأنا بجنب إن ذهبت شمالا فأنا يمينا وإن يمينا فأنا شمالا يعني اختار أنت تروح شرق أروح غرب كونوا خياروا هيبان دلوقتي الأرض في زمانهم أصفر وأخضر ومش محتاجة ذكاء في الاختيار بالنسبة لناس شغلتهم الراعي الراعي يدور على الأخضر الأصفر المواشي هتموت مش هيلاقي مية وكل البزنس هيروح فالحكاية مش محتاجة فن فكانت فعلا الدنيا أصفر وأخضر بس الأخضر كان سدوم وعمورة في المنطقة ده فيقول الكتاب فرفع لوط عينيه طبعا لوط ما صدق للأسف لأن إيمانه ما كانش قوي لوط تاني درجة في الإيمان بعد أبونا إبراهيم هيطلع عنده إيمان بس إيه نص نص ورأى كل دائرة الأردن سدوم وعمورة دي في منطقة الأردن أن جميعها سقي جميعها سقي يعني كل المنطقة دي مسئية فيها مية وبالتالي فيها رعي وفيها غنى وفيها خير قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة لأن اللي بيكتب الكلام ده موسى النبي فالحتة دي خربت بعد كده فبيقول أن الكلام ده قبل ما تخرب سدوم وعمورة كجنة الرب الحتة دي كانت جنة كأرض مصر لما كانوا يوصفوا الجنة كانوا يقولوا مصر خلاص حينما تجيء إلى صغر صغر دي مدينة استمرت لغاية وقت موسى يعني بعد القصة دي بحوالي 500 سنة فبقت هي البقايا الباقية من الحتة دي فعشان كده الناس اللي بتقرأ القصة زمن موسى يقدروا يستدلوا فين موقع سدوم معهم فاختار لوط لنفسه لوط طمع طبعا لوط فتح عينيه كويس لأنه فرصة العمر واختار لنفسه طبعا هنا عكس أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم بدى المحبة لوط بدى إيه نفسه وأبونا إبراهيم قال له إحنا إخوات لوط قال له أنا الأول فاهمنا يعني أبونا إبراهيم الكبير نزل نفسه وقال له إحنا إخوات لوط الصغير قال له أنا الأول في كبرياء أو في أنانية أبونا إبراهيم يقول له ما نتخاصمش مهما حصل بأي ثمن لوط قال له لا الحق حق قال يعني فاختار لنفسه ماشي فواضح فرق الإيمان ها الاثنين مؤمنين لأن الاثنين خرجوا ورا وعد الاثنين ما نقدرش نعتبرهم مش مؤمنين لأن دول طلعوا على وعد من ربنا صدقوا الوعد والكتاب هيقول ان لوط ده يحسب بار بس هيتبهدل لكن اهو درجة من الإيمان بس أبونا إبراهيم طبعا أشطر فاختار لوط لنفسه كل دايرة الأردن وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الآخر طبعا في مصيبة هنا مش واخدين بالهم منها آه أن لوط مش واخد باله أن سر البركة كله وسر الغنى في مين في أبونا إبراهيم نفسه في عشرته لأبونا إبراهيم لأن هو ده اللي عنده إيمان ده كنز فهو كونه بيعتزل عنه ده ما خدش باله من حيلة الشيطان ده هو الشيطان عاوز يفصله عن أبونا إبراهيم عشان يسويه على راحته لكن طول ما هو جنب أبونا إبراهيم مش هيعرف يقرب منه فهو عمل كل السيناريو ده عشان في الآخر يبعده عن الكنيسة بتاعت أبونا إبراهيم خلاص كده يلعب بيه براحته فاعتزل الواحد عن الآخر إبرام سكن في أرض كنعان كانت ساعتها صحراء اللي هي خد فيها الوعد ولوط سكن في مدن الدايرة ونقل خيامه إلى سدوم دي الحتة الخضراء اللي شافها وكان أهل سدوم أشرارا وخطاة لدى الرب جدا خلي بالكم اللي عنده إيمان ما يحسبهاش بعينه أبدا لوط حسبها بعينيه بس ما حسبهاش بقلبه عينه بتقول الدنيا هنا خضرة يعني الدنيا هنا فلوس دولارات بس طب قلبك بيقول ايه الناس دول هيعملوا فيك ايه الحتة دي هتعمل في بيتك ايه لا مش مهم بقى نبقى ناخد بالنا لا كان غيرك اشطر هو بص على العشب ما بصش على الناس وساب الصحراء الصفراء اللي فيها اغلى الناس اللي فيها ابونا ابراهيم فاهمين اشترى ارض وباع ابونا ابراهيم فخسر كل حاجة في الآخر قال الرب لإبرام طبعا ربنا عجبه أبونا إبراهيم إبرام ده قبل ما ياخد اسم إبراهيم بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بص حواليك في كل حتة كل الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد قال له كل ده هتاخده من غير ما تسعى له لمجرد أنك أنت ماشي صح انت عندك ايمان وايمانك بيقول لك المبادئ الروحية قبل اي حاجة محبة ما تتكسرش مهما خسرت نفضل متواضعين وانا في الاخر مش في الاول مهما حصل وربنا هيحطك في الاول وده اللي حصل واجعل نسلك كتراب الارض شوفوا بقى البركات تزداد مع كل اختبار ايمان كل ما تنجح كل ما البركة تزيد كل ما يجي موقف اختيار وتختار بإيمان كل ما تلاقي الرصيد زاد في السماء على طول وكل ما موقف من دول تختار بعينيك اللي كلهم أرض كلهم شهوة انت بتخسر كتير قوي وانت مش دريان حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض نسلك أيضا يعد قال له بص على شوف الرملة دي عيالك يبقى أكتر من الرملة دي قوم امشي في الأرض طولها وعرضها ربنا عمال يشجعه هو أصله مش شايف حاجة شايف رملة قال له كل الرملة دي هتبقى بتاعتك وكلها هتبقى عيال كمان لك أعطيها نقل إبرام خيامه وعايش في خيمة الراجل غني جدا إنما عايش في خيمة لأن صحراء وأتى وأقام عند بلوطات ممر التي في حبرون وبنى هناك مسبحا للرب إذا المشهد الأول في القصة ده لسه أول مشهد إبراهيم ولوط اتحطوا في محك اختيار واختبار وده شغل شغل في ناس بتفصل الشغل عن الحياة الروحية لا ده اللي عنده إيمان الإيمان بيخليه ياخد قرار كل يوم في شغله هتفكر بأنهي طريقة هتبص بأنهي عين هتحط نفسك الأول ولا الناس الأول هتدوس على الناس ولا هتيجي على نفسك عندك محبة في الأول ولا مش مهم مستعد تخسر الناس عشان تكسب فلوس ولا تخسر فلوس وتكسب ناس ولو عملت كده هتكسب كل حاجة وانت مش دريان كل دي محكات ابراهيم نجح في الامتحان عشرة على عشرة لوط خد زيرو من عشرة انما لوط محسوب مؤمن لانه خرج على وعد مع أبونا إبراهيم ما رجعش العراق على الأقل المشهد الثاني أن سدوم وعمورة يحصل فيها معركة فظيعة وسدوم وعمورة تتهزم كبلاد ضمن خمس بلاد يتهزموا ويؤثر لوط وأولاده يتأسروا يتسبوا و ومحدش قادر ينقذهم أبونا إبراهيم برجالته هو اللي ينقذ سدوم وعمورة وهو اللي يرجع خير سدوم وعمورة وهو اللي ينقذ لوط ابن أخوه يعني إذا بعد كم سنة الحكاية بانت إن إبراهيم برجالته بس أنقذ البلدين اللي هرب ليهم لوط فكأن ربنا بيقول له لوط ها فهمت ولا لسه شفت أبونا إبراهيم اللي أنت استغنيت عنه شفت بقى إيه رجالته بيغلبوا بلاد والبركة اللي عنده مش بركة وديك رحت سدوم وفي الآخر بقيت مسبي أنت وولادك أنت فهمت أنت سبت إيه إنما لوط ما فهمش الدرس واستمر في سدوم برضه يعني اتقابلوا وباسوا بعض وابونا ابراهيم رجعوا بلده وطمن عليه ورجع تاني الصحراء بتاعته وقعد وقعد لوط ولوط ابتدوا عياله يكبروا كان عنده بنتين واهل الارض اشرار جدا وقضية السدومي أو الساديزم كل دي جاية من كلمة سدوم على فكرة الشذوذ الجنسي في العالم يرتبط بالبلد دي أول مرة اتعرف حاجة اسمها الشذوذ الجنسي اتعرف في البلدين دول اللي هي قمة الفساد والشر وابونا ولوط شايف بعينه الفساد وشايف اللخبطة وجات له الفرصة يرجع تاني لابونا ابراهيم ويعيش في الصحراء في العز وفي الأمان وفي البركة إنما ما رجعش وبعد كده نقلب صفحة كمان ويمشي لغاية ما نوصل ل 18 تكوين 18 خلي بالكم ان ابونا ابراهيم حياته ما كانتش سهله قوي لانه ربنا بيقول له هخلي عيالك زي رمل البحر وهو سنه بعد التاني مش طايل عيل واحد فالعمليه يعني مستفزه والشك لازم يلعب بيه طب انا عاوز عيل مش عاوز رمل البحر انما ولا واحد وسارة بتعجز وابراهيم بيعجز وابراهيم مش راضي يشك وبيقاوح مع اي فكرة شك لا بيفكر زي لوط اللي يشتهي الارض ولا يفكر العراق يقول لحسن اموت اسيب مراتي في الصحراء ارجع لاهلي وما يشكش لحظة في وعد ربنا سنة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين ويعتقد اكتر من ثلاثين سنة من ساعة ما خرج من الارض فين لما ربنا له المجد جاله مخصوص إذا من بركات الإيمان إن اللي عنده إيمان والإيمان ده مش كلمة احنا اتفقنا لا ده ثقة حقيقية في الله تخليك كل قراراتك وكل تفكيرك مختلف عن تفكير الناس ممكن يتمتع أن يرى الله أبونا إبراهيم شاف يسوع شاف ربنا يسوع المسيح وده اللي قاله المسيح نفسه في الإنجيل يوحنا كانوا بيقولوا له احنا أولاد إبراهيم قال لهم انتوا مش أولاد إبراهيم انتوا أولاد الشيطان لو كنتوا أولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم وبعدين قال لهم على فكرة أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى إذا المسيح كشف أن هو ادى فرصة لأبونا إبراهيم يشوف ساعتها اليهود اتغاظوا جدا قالوا له انت ما جبتش خمسين سنة بتقول شفت ابونا ابراهيم اللي فات عليه 2000 سنه ساعتها كان فات عليه 2000 سنه ورفعوا حجاره عشان يرجموه لانه قال قبل ان يكون ابراهيم انا كائن ودي معناها انا منذ الازل انا موجود منذ الازل طبعا ما يقولهاش غير الله فاعتبروه بيجدف لانه بيقول انا ربنا فرفعوا حجاره يرجموه يمكن الموقف ده اللي يقصده المسيح انه كان قاعد على باب خيمته وعد عليه ثلاث رجالة أتاري ده المسيح واثنين ملايكة ومسك فيهم برضو الإيمان يخلي الواحد متواضع طول حياته أضيفكم يا سيدي لا لا مسك فيه وضيفهم وعاوز يذبح ذبيحة وما عرفهمش وده وصار بقى جوه بتنفذ أوامر ربنا إبراهيم برضو صار على فكرة مش جايبة نفس المستوى هتكتشفوا كده احنا يمكن نلاقي سبع مستويات أبونا إبراهيم نمرة واحد صار نمرة اتنين برضه بحكم العسرة نحطها نمرة اتنين إنما بقى لما المسيح قعد مع أبونا إبراهيم قال له بص سنة جاية يبقى معاك ولد بقى أنت صبرت كفاية كده فجوه سارة ضحكت فقام المسيح قال له يا سارة بتضحك ليه هي جوه فقام سارة طلعت مكسوفة تقول له أنا ما ضحكتش قال لها لا ضحكت يا ما تكذبيش وعشان كده اتسمى اسحاق يعني ضحك عشان يفضل طول العمر فاكرين انه انه كان ضحكة يعني كان حاجة نونسنس يعني اللي بيقوله ربنا ده انما اتسمى اسحاق وبعدين قام انا كل ده عشان ارجع للوط على فكرة انا ملياش دعوة بابونا ابراهيم دلوقتي وقام المسيح يتمشى مع ابونا ابراهيم فوزع الاتنين ملائكة وزعهم عشان ياخدوا خلوة سوا قال لهم انزلوا انتوا على سدوم وراهم مأمورية هنعرفها دلوقتي فنستغرب بقى من اللي هيحصل دلوقتي شوفوا عدد 16 يقول ايه ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وكان ابراهيم ماشيا معهم ليشيعهم ابونا ابراهيم ماشي مع الثلاثه يشيعهم فقال الرب يبقى واحد منهم ربنا فهمتوا احنا ما بنتلككش ولا حاجه ده ربنا من الثلاثه هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله شوفوا الايمان يوصل لايه شوفوا لو الواحد بقى قرب كده من مستويات ابونا ابراهيم يبقى ربنا مش عارف يخبي عنه تصور ان ربنا مش عارف يخبي عنك من كتر بقى ما انت قريب لربنا يقول مش معقول اخبي عنه هي دي اللي بنسميها روح النبوة يبقى ربنا عاوز يقول لابراهيم زي اصحاب عارفين لما اتنين اصحاب كده في المدرسة يصعب عليه قوي ان صاحبه ما قالوش السر عارفين حركات الاطفال دي تلاقيهم فعلا بيفكروا كده ازاي تبقى صديقي الانتيم وما تقوليش سرك فربنا خاف ابراهيم يصعب عليه يبقى صديقه الانتيم وما يقولوش سر فقال مش معقول اخبي عنه كل ده الايمان هو ما بيعملش حاجه ابونا ابراهيم اكتر من ثقه عمياء في ربنا وابراهيم يكون امه كبيره وقويه ويتبارك بيه جميع امم الارض يعني قد ما هديله ده كله يبقى بالاولى يعرف كل اللي انا عاوز اعمله لاني عرفت عرفته لكي يوصي بني وبيته ومن بعده أن يحفظوا طريق الرب يعني لأن أنا هخليه مدرسة للأجيال عاوز أعرفه كرامة الإيمان فعاوز أعرف كل ولاده من بعده شوفوا اللي عنده إيمان هيعرف سر ربنا هيدخل جوه قوي هيقرب قوي هيغير مسار الدنيا كلها ده اللي عنده إيمان ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به وقال الرب فربنا وشوش بقى ايه خد ابراهيم كده في ايده بيتمشوا طبعا ده ظهور للمسيح مش تجسد يعني ايه يعني المسيح ظهر واختفى بس ده ظهور خد له كذا ساعة وحكى فيه مع ابونا ابراهيم زي الظهورات بتاعت بعد القيامة كان يقعد مع التلاميذ ويحكي وبعدين يختفي فقال له بص يا ابراهيم سدوم وعمورة ريحتهم فاحت خالص مش مستحمل بقى الشر بتاعهم فأنا نازل أدينهم أخلص عليهم لأن ربنا بيكره الشر في كل جيل فقال له إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر صراخ هنا بمعنى إيه صراخ الشر أو صراخ الظلم يعني صوتهم بقى وحش قوي في ودان ربنا دي استخدمها يعقوب وهو بيتكلم عن الظلم والظالمين قال إن صراخ المظلومين دخل أذني رب الجنود يعني يا ويلك يا ظالم صرخة المظلوم دخلت ودان ربنا اعرف انه هيفوق لك بقى هيتعدل لك ربنا فاوعى تفتكر ان الظلم بتاعك هيعدي بالسهل فان الصراخ كتر وخطيتهم عظمت جدا ده كلام ربنا يعني. انزل هنزل بنفسي عقب وارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخ خلقاتي الي يعني قال ايه هتأكد بنفسي ان هم افتروا عشان ايه قبل ما احكم عليهم بالاعدام والان فاعلم يعني انا بقول لك اهو يا ابونا ابراهيم عشان لما تلاقي سدوم وعموره اتحرقت ما تقوليش ما قلتليش ليه يا رب ما قلتليش ما ما مش كنت تقول لي كنا نتفق الاول فقال له انا بقول لك اهو انا هخرب سدوم وعموره عشان افتاء وانصرف الرجال يبقى الرجلين الاثنين نازلين على سدوم وعموره يقضوا المسؤوليه اللي هم الملاكين اللي هيكملوا معانا الاصحاح الجاي اما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب زي ما بقول لكم ربنا خلى الملاكين ينزلوا ناحية سدوم سدوم يعني مسافة كام كيلو ابتدى ربنا يقف لوحده يتكلم مع ابراهيم فابراهيم لما استفرد بربنا قال له ايه شوفوا الايمان يوصل لايه في بركات في وعود لسه واخد وعد بال- باسحاق ابن الموعد واخد وعد بالارض والغنى كلها انما وكمان ربنا مش م- مستكتر يخبي سره عنه توصل مع الانسان اللي عنده ايمان انه يفاصل مع ربنا في قراراته حاجة ما تخليهاش العقل ابدا مش ممكن واحد يتخيل ان واحد يقول لربنا معلش اسمعني اقول لك رأي تاني غير رأيك طب اسمعني بس ويفاصل وربنا يديله ودنه وي- ويتجاوب شوفوا بقى يحصل ايه تقدم ابراهيم وقال افتهلك البار مع الاثيم هتاخد الشرير الصالح مع الطالح مش معقول تدين البلد كلها افرض كان فيها ناس كويسه ده ابونا ابراهيم يعني بيعاتب ربنا او بيقول له لا مش معقول اللي انت هتعمله ده عسى ان يكون خمسون بارا في المدينة افرض في خمسين واحد على فكرة قبلها كانت قالت الآية بتاعت آمن إبراهيم فحسب له برا يعني هو فاهم يعني إيه كلمة بر أبونا إبراهيم بر يعني إيمان البار بالإيمان يحيى فأبونا إبراهيم بيقول له ما يمكن يطلع فيهم كم واحد مؤمن زي حلقتي الم... ال- إبراهيم مش واخد باله إن هو عملة نادر مش واخد باله إنه ما فيش زيه في الأرض هو فاكر ناس كتير عندها إيمان بربنا فقال له يمكن يطلع في خمسين واحد عندهم إيمان بيك يموتوا كده مع الألفات اللي كلهم شر أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين أهي من أجل دي هي اللي بنسميها الشفاعة اللي في ناس بتزعل منها عشان خاطر الخمسين الأبرار نعفي عن البلد كلها ده أبونا إبراهيم اللي بيقول حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر ده إبراهيم بيقول لربنا حاشا لك لا زودتها زودتها طبعا ما يصحش هو عشان ربنا جالك وظهر لك وبقى بيتمشى معاك انما ربنا ما زعلش مع الشخص اللي عنده ايمان عميق زي ابونا ابراهيم ربنا ما بيزعلش دول اصحاب اصحاب تخيلوا بقى هيغير ابراهيم بيغير مسار شعوب في قعده مع ربنا زي ما تكون انت ايه حبيب الريس مثلا فيبقى هياخد قرار وبعدين انت تحط كلمتين في ودانه يغير قرار مش صاحبه صاحبه ممكن يكون اهم من رئيس الوزراء في الحركة دي بحكم الدالة والتأثير آم، حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم حاشا لك أديان كل الأرض لا يصنع عدلا يعني مش معقول تبقى بالدين الدنيا كلها وتبقى الموضوع ده ما فيهوش عدل unfair يعني ان يطلع فيهم يطلع خمسين واحد كويس يهلكوا فقال الرب كأن ربنا رجع في كلام إن وجدت في سدوم خمسين بار في المدينة أصفح عن المكان كله من أجله حاضر فأجاب إبراهيم وقال إني شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد هو حس بقى إنه إيه هيرجع في الكلمة هم اتفقوا خلاص قالوا لو لقيت خمسين هسامح بس أبونا إبراهيم عاوز يغير كلامه فشكلها وحش فقال له طب انا صغير خدني على قد عقل انا شويه تراب هو عارف ان اللي بيكلم بيكلم ربنا فبيقول له انا تراب ورماد فمش هتاخد مني يعني غير ال- الفصال طول بالك عليا ربما نقص الخمسون برا خمسة أتهلك كل المدينة بالخمسة قال له عشان خاطر خمسة يعني فقال لا أهلك إن وجدت هناك 45 قال له ما تقولش على خمسة احنا بنتكلم في 45 فعاد يكلمه أيضا وقال عسى أن يوجد أربعون قال لا أفعل من أجل الأربعين فقال لا يسخط المولى فأتكلم عسى أن يوجد هناك ثلاثون لقى متجاوب فنزل من خمسة العشرة فاهمين فصال شاطر جدا بدل خمسة خمسة هنطول كانت خمسة بقت ايه بدل ربنا بيتجاوب طب خليها بالعشرة على طول فقال لا أفعل إن وجدت هناك ثلاثين فقال إني شرعت أكلم الموت عاوز يعتذر يقول له طب معلش أنت كبير وأنا صغير عسى أن يوجد هناك عشرون فقال لا أهلك من أجل العشرين فقال لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط قال له ما تز- ما تغضبش وما تزعلش عسى أن يكون هناك عشر فقال لا أهلك من أجل العشر قصة عجيبة جدا تخيل انت بإيمانك ممكن تغير مسار الدنيا وتفاصل مع ربنا في قراراته وتشفع في شعوب في شعوب مش في أشخاص وربنا سمع لك ومهاود ومطول باله كل ده ليه عشان الدالة عشان الإيمان عشان الثقة عشان العشرة عسى أن يكون هناك عشرة فقال لا أهلك من أجل العشرة وذهب الرجل عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكان هل هيلاقوا عشرة؟ لا هم هيلاقوا واحد أو الحقيقة هم هيلاقوا نص يعني لوط حتى يحتار الواحد في تشخيصه هو يعتبر مؤمن لأنه طلع بالوعد إنما من ساعة ما ساب أبونا إبراهيم مفيش أي إنبوت روحي خلاص كل الدنيا حواليه شر وفساد وإباحية لكن معلمنا بطرس في العهد الجديد ناخد آية غريبة كده قالها بطرس كتأمل في حياة لوط يقول عنه حاجة غريبة شوية بطرس الثانية إصحاح 2 عدد سبعة لأن بطرس في الحقيقة قال كلمة جميلة قوي عن أبونا لوط بيقول أنقذ لوطا البار حسبوا بار ما هو كان الحوار على الأبرار قال له خمسين نزلوا أربعين نزلوا ثلاثين نزلوا عشرين نزلوا عشرة طلع واحد ما فيش غير واحد فالاتفاق ما كانش على واحد إنما ربنا لأنه عادل لم يهلك الواحد هذا البار طلع بره سدوم وعمر قبل ما تتحرق فاهمين الفكرة يعني حتى اللي ما قالوش ربنا لإبراهيم قال له لو لقيت بار واحد أنا برضه هطلعه هو كان أبونا إبراهيم مفترض أنه كله هيهلك لو تسعة هيهلكوا لا احنا اتفقنا على العصر فهمنا لكن لا ده ربنا في حتة فوق العقد كده انه لا لو واحد هينجيه برضه انقذ لوطا البار مغلوبا لوط ما كانش غالب كان مغلوب من سيرة الأردياء في الدعارة يعني ايه دي هيشرح إذ كان البار لوط كبار تلميذ إبراهيم بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفس البارة بالأفعال الأثيمة أتاري لوط قاعد في سدوم وعمورة قلبه مش فيها ندمان قرفان مش طايق الفساد اللي حواليه متعذب بودانه وبعينيه كلام زي السم ومناظر زي السم انما مش قادر ياخد قرار ويعمل ايه ويرجع لابونا ابراهيم فاهمين فهو بار ولا نص بار ولا ربع بار مش عارف حسبوا بطرس بار حسبوا بار ليه لانه كان يتعذب من الخطيه هو مش قادر يطلع منها مش قادر يقاوم مش قادر يقلب الترابيزه ويقول لا بزياده كده ارجع الصحراء وقت العز والصلاه والتسبيح والترنيم والنظافه لا مش قادر لكن وهو عايش في الفساد كان متعذب بعينيه بودانه بالافعال الاثيمه لان احنا هنتكلم عن درجه لوط كمان شويه نرجع تاني احنا في تكوين 18 19 فجاء الملكان إلى سدوم مساء وكان لوط جالسا في باب سدوم خلاص أبونا إبراهيم اتفق مع ربنا يسوع أنه لو في عشرة هينجي وربنا يسوع رجع السماء صعد يعني اختفى والملكين رايحين في المأمورية معاهم أوردر هي هيحرقوا سدوم وعمور الملكين رايحين لكده والأوردر طبعا فيه إيه انقذوا البار لو أنقذوا لوط بس هيصعب عليه جدا مراته وعياله مش كده طب عشان خاطرك يا لوط عشان خاطرك يا ابراهيم ننقذ لوط وعشان خاطرك يا لوط ننقذ مراتك وعيالك وعشان خاطر بناتك متجوزين ننقذ اجوازهم فاهمين الحكايه ماشيه ازاي فربنا بيعمل خاطر لكل واحد على قده جاء الملكان إلى سدوم مساء وكان لوط جالسا في باب سدوم فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض يبقى لسه في إيه شوية حاجات حلوة لسه فيه الأصالة بتاعت أبونا إبراهيم دي حركة أبونا إبراهيم اللي يفرح بالغريب ويعتبره ملاك من السماء ويبقى عاوز يضيف ويكرمه ما دي نفس الحركة اللي ابونا ابراهيم بيها اكرم المسيح بس لوط ما استاهلش يشاف الم- يشوف المسيح شاف الملك بس وسجد وجهه إلى الأرض وقال يا سيدي ميل إلى بيت عبدكما وبيتا واغسل أرجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكم قال لهم لازم تباتوا عندي وضيفكم فقال لا بل في الساحة أنا بيت لا مش هندخل عندك خلينا بره بيتين الليلة دي بره الدنيا كانت ليلت فألح عليهما جدا فمال إليه ودخل بيته فصنع لهما ضيافة وخبز فطير فأكلا يبقى في حتة برضو ايه فضائل من ابونا ابراهيم ما هو الايمان بيعدي ففي لسه بقايا في لوط لسه بيحب الخير بيحب الناس بيحب يكرم الغريب وقبلما اضطجع لما هيناموا بقى احاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدث شاب صغير للشيخ كل الشعب من اقصاه فنادوا لوطا وقالوا أي له أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة أخرجهما إلينا لنعرفهما الكلمة دي وحشة قوي الكلمة دي معناها نعتدي عليهم جنسيا دول الرجالة اللي بيقولوا الكلام ده كلام صعب قوي بس هم دول أهل سدوم كده الغريب زي أكلت لحوم البشر ما ياكلوش بعض بس لما يجي لهم غريب ياكلوه فهو نفس التفكير شوفوا بقى قمة الشر دي أسوأ درجة في عدم الإيمان دول اللي ما فيش في رب- ربنا في حياتهم خالص شوفوا بيوصلوا لإيه ما دي اللي بقى تحت الترابيزة خالص نشوف قالوا ايه نادوا لوطا وقالوا أي- أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة أخرجهما إلينا لنعرفهما فخرج إليهم لوط إلى البيت وأغلق الباب وراءه وقال لا تفعلوا شرا يا إخوتي هو ده الشر بس أي حاجة تانية مش شر يعني بالنسبة لهم حاجات كتير ح- مش, مش شر هو ذلي ابنتان لم تعرفا رجلا أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عينكم واخدين بالكم الفكرة انه ال- الجنس الطبيعي بدون جواز اصبح حلال ما هو مع المستوى ده المعايير كلها اتلخبطت خدوا البنات اعملوا اللي انتوا عاوزينه انما بلاش الراجلين الضيوف شوفوا مستوى الفساد والشر احنا بنتكلم في مستويين اكستريم ابونا ابراهيم بيشوف المسيح وبيقعد يحكي معاه وبيفاصل في خلاص الشعوب و- ومتمتع بيه وعنده كل الخير أرض وسماء ولوط راح في تحت الأرض في أسوأ صورة للفساد والإباحية والشر والشيطان لما يملك على الشعوب خالص وأفكار أما هذان الرجلان فلا تفعلوا ما بهما شيئا لأنهما قد دخل تحت ظل سقف فقالوا ابعد إلى هناك قالوا لهم يا راجل أنت ثم قالوا جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكما هو هيبقى غريب ويتأمر ما هو يعتبر مش مش من عندهم الآن نفعل بك شرا أكثر منهما طبعا دي كلمة وحشة برضه فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب فمد الرجلان الملكين بقى أيديهما وأدخلوا لوط إليهما إلى البيت وأغلق الباب وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير فعجزوا عن أن يجدوا الباب ضرباهم بالعمى واحد يقول طب مش كان يكلمهم ويتوبهم لا في مستوى خلاص اللي قال عنه بولس الرسول من كتر شرهم بيسلمهم ربنا إلى ذهن مرفوض قفلت معاهم خلاص اتعموا عن الحقيقة الشر عماهم فخلاص مش عارفين يشوفوا حاجة الفساد لغى دماغهم خالص لهم عيون يبصرون ولا يبصرون لهم أذان يسمعون ولا يفهمون قلب هذا الشعب قد غلظ فاتعموا العمى هنا رمز ل- لشدة عدم الإيمان أو أساوة القلب وقال الرجلان للوط من لك أيضا ها هنا الملكين قالوا له بص احنا عندنا أوامر لازم تخلص انت ليك مين هنا عاوز مين معاك أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان ما هو الكلام ده بقى عاوز إيمان قالوا له بص كل ناسك طلعهم شوفوا يبقى ابونا ابراهيم اتك- اتفق مع ربنا لو في عشرة يشفعوا في البلد ربنا برحمته ملقاش عشر ولقى واحد واحنا معتبرينه نص نص مش كده انما عشان خاطر النص نص ده طب كل ناسك نخلصهم عشان خاطرك وعشان خاطر ابونا ابراهيم ما يزعلش مع ربنا لأننا مهلكان هذا المكان طبعا ده كلام ملايكة مين صدق لوط يبقى عنده إيمان ماشي بس طبعا ايه فينه بقى من إيمان أبونا إبراهيم اللي وفر عليه البلاوي دي كلها فلوط مصدق دخل يقول ايه أصهاره جوازات بنات غالبا ولاده مش عايشين معاه فايه كده كده بايعين القضية ويقول لبناته يقول لمراته فيقول إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا الرب لنهلكه فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة فكان كمازح في أعين أصهاره الراجل خرف واتريقوا عليه كلام فاضي طبعا لأن دول ناس أشرار ما عندهمش الكلام ده خالص يصدقوا لوط ازاي لا خلاص فكان كمازح في أعين أسهار ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوط طبعا فضلوا طول الليل لوط يحاول يقنعهم لأن لوط مصدق أن سدوم هتخرب عارفين لما واحد يكون شايف جهنم بعينه فشايف اللي ماشي غلط شايف رايح جهنم فلوط بار عنده إيمان بالرغم من كل أخطائه اللي فاتت إنما لسه في بقية إيمان فشايف ولاده رايحين جهنم فعاوز يعمل أي حاجة فطول الليل بيحاول إخواننا صدقوني دول مش بشر دول ملايكة دول عموا الناس كلها عشان محدش يمد إيده عليهم دول عارفين بيعملوا إيه أه وحكى لهم حكاية إبراهيم وحكى لهم مفيش حد بيسمع كان الملك أمان يعجلان لوط قائلين طب قم خذ امرأتك وابنتك الموجودتين لئلا تهلك باسم المدينة قد يكون البنات دول لسه ما اتجوزوش رسمي فدول اللي, اللي ايه فضل ابوهم غصب عنهم يسمعوا الكلام غالبا البنات مش عاوزه تطلع برضه محدش مصدق لا مراته مصدقه على فكره او يعني هي مضطره انها تطلع مع جوزها والبنات من وراء قلبهم فقالوا لهم خلاص الميعاد جه خد مراتك والبنتين اللي فاضلين واهرب ولما توانى يعني هو مش قادر مش قادر يسيب الباقيين كلهم يولعوا يتحرقوا أمسك الرجلان بيده ملاك خده من إيده وخد إيد مراته وخد إيد البنتين لشفقة الرب عليه شوفوا الكلام ربنا يشفق عليه اشمعنى ده طب الباقيين كلهم هيهلكوا ما عندهمش إيمان لا يستحق الشفقة طب لوط عنده إيمان عنده صحيح هو كسر الإيمان يوم ما اختلف مع إبراهيم وما فهمش الدرس اللي بعته يوم ما اتأثر ورجعه أبونا إبراهيم وشايف الخطايا حواليه كل يوم بتقول له ارجع لعز أبوك إبراهيم وبلاش العيشة اللي كلها خطية وما عرفش يرجع إنما لسه في شوية إيمان قد كده فربنا أشفق على هذا الإيمان وخده غصب عنه بإيديه كده وإيدين ناسه عشان يطلعوا بره وأخرجاه وبعاه خارج المدينة وكان لما أخرجهم إلى خارج أنه قال اهرب لحياتك طلعوهم بره المدينة وقالوا له اهرب تقفش هنا الدنيا دي كلها تتحرق حتى حوالين البلد هيتحرق لا تنظر إلى ورائك ما هو اللي يبص ورا ودي اللي قالها ربنا يسوع من يضع يده على المحراث لا ينظر للوراء اللي يبص ورا يعني مستخسر فاهمين ازاي مستخسر يمشي مع ربنا خسارة سدوم لا تنظر إلى وراءك ولا تقف في كل الدائرة اهرب إلى الجبل لئلا تهلك اجري اجري بعيد فقال لهما لوط لا لا ما احنا عملنا كل الشغلانة دي تقول لا لا يا سيد هو ذا عبدك وجد نعمة في عينك انت عملت شغل كبير قوي سعدت البيه الملاك ولازم تكمل جميلك عاوز ايه تاني وعظمت لطفك الذي صنعت إلي باستبقاء نفسي أنا مصدق أن أنت أنقذتني من الموت إنما حكاية تهرب لغاية الجبل ده مشوار طويل قوي مش هقدر عليه وده وقت دلع بيقول لك النار هتمسك في كل حتة وأنت مصدق المفروض وأنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني فأموت ما هم يعني منقذينك ومش عارفين يأمنوك هو ذا المدينة هذه قريبة لهم في بلد صغيرة هناك كده يعني فركة كعب للهرب إليها وهي صغيرة يعني ما, ما مش ما, ما حبكتش تهلكوا كل الدنيا أهرب إلى هناك أليست هي صغيرة صغيرة فش ناس كثير فتحيا نفسي شوفوا لوط بيفاصل تاني أبونا إبراهيم كان فيه فاصل وربنا ماشي معاه وهنا لوط بيفاصل فالملكين قالوا له الآتي فقال له إني رفعت وجهك في هذا الأمر أيضا يعني رفعت طلبك هنا ده الملاك أصله فلا مش ما يقدرش يدي قرار لوحده قال له قدمنا طلب بسرعة وقال ماشي عشان نخلص أن لا أقلب المدينة التي تكلمت عنها كان محكوم عليها بالإعدام هي كمان صغر دي إنما عشان خاطرك يا لوط بدل هتروح هناك وده آخرك روح مش هتتحرق أسرع أهرب إلى هناك لأني لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى تجيء إلى هناك لذلك دعي اسم المدينة صغر وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صغر مجرد ما عدت بصغر أمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض ونظرت امرأة من ورائه فصارت عمود ملح القصة اللي احنا بنحكيها فيها تقريبا سبع شخصيات أبونا إبراهيم أمنا سارة لوط مين كمان بناته أصهاره احنا قلت مراته ولا لسه مراته بناته أصهاره لا ممكن بناته وأصهاره دول مع بعض ومراته وأهل سدوم وعمور أيا كان يعني كل دي شخصيات طلعوا في القصة تعالوا نفكر فيهم كدرجات في الإيمان نبتدي من تحت خالص أهل سدوم وعمورة عديم الإيمان تماما ماشي عشان ده برضه هيفهمنا مين بيدخل السماء خلي بالكم فين الإيمان اللي يدخل السماء الإيمان درجات أيوة درجات بس في ناس ملهمش سمع سدوم وعمورة يعرفوش ربنا مش عاوزين يعرفوه الشر مستفحل الشيطان مالك عليهم بيحركهم زي ما هم ربنا طول باله كتير قوي صعد الشر أمام الله حكم عليهم بالإعدام دول ما عندهمش ذرة إيمان فئة تانية محسوبين على المؤمنين اللي هم زي مين بقى الأصهار ويمكن البنات اللي يكمل القصة يلاقي البنات ما اتحرقوش بس البنتين دول اللي يعرف بقية القصة عملوا حاجة وحشة قوي عشروا أبوهم وعشرة جسدية عشان يجيبوا عيال ما هي دي الدروس اللي اتعلموها في سدوم وعمورة والعيال اللي جابوها هي دي الشعوب اللي علمت العالم الوثنية وفضلوا يضيعوا شعب إسرائيل شعب الله طول العهد القديم ولاد مؤاب ولاد عمون كل ده أساسه البنتين اللي شربوا الفساد في سدوم فدول محسوبين على الإيمان يعني إيه في ناس مش مؤمنة بس معرفة واحد مؤمن فاهمين الفكرة ما هو لوط مؤمن فدول تابعوا إنما ما عندهمش حاجة الواحد بيخاف لما يقرأ القصة دي أب يكون مؤمن أو عنده إيمان درجة لكن ما عرفش يوصل الإيمان ده لبيته حاجة تخوف حاجة تخوف عارفين ليه؟ لأنه غلط غلطة عمره لما ساب جو الإيمان كان بيقول زي ناس كتيرة أنا هربيهم لا تربيهم إيه؟ ده أنت أنت نفسك عاوز أبونا إبراهيم يربيك أنت عاوز تفضل في جو إيمان فالبنات والأصهار دول إيه؟ محسوبين على الإيمان إنما دول ملهمش سامع ملهمش خلاص حتى لو ما, د... ما اتأجلت دينونتهم طول ما الإيمان ما دخلش حياتهم في الآخر نتيجتها وحشة برضه امرأة لوط قد تكون أفضل أو أقل زي ما تحطوها لأنها شريكة حياته يمكن امرأة لوط يمكن أنا مش عارف لأن الكتاب ما قالش تكون خرجت مع لوط زمان مع أبونا إبراهيم يمكن مرات لوط على الأقل عشرة أبونا إبراهيم شوية عشرته يعني كإيه عم لوط أبو البركة فكانت تلمسته مرات لوط زي بنته فمرات لوط خدت كتير برضه خدت شافت أبونا إبراهيم رجل الإيمان شافته هو بيصلي وشافته هو متمسك بوعد ربنا مهما حصل شافت وشافت لوط جوزها اللي متعكنن في العيشة اللي كلها خطية حواليه دي مش عاجبه الجو فالمفروض تبقى أقرب واحدة ليه انما ما قدرتش تمنع عينيها انها تبص ورا فصارت عمود ملح على فكرة في آية تخوف من ثلاث كلمات في الكتاب تقول ايه مين شاطر عارفها في العهد الجديد يقول في لوقا 17 المسيح نفسه قال آية من ثلاث كلمات افتكروها اذكروا امرأة لوط يمكن ما خدتوش بالكم الآية دي في لوقا 17 هتلاقوها المسيح في مرة في وعظة قال كده قال افتكروا مرات لوط ليه نفتكرها يا رب يعني لأنها تخوف قصة تخوف واحدة هربت من الهلاك وخرجت مع الشخص المؤمن ايدها في ايده والملاك خد بايديها مش كده الكتاب بيقول كده الملاك مسك بايديها وهو طالع انما ما بقت عمود ملح يعني ايه يعني حاسب اذا كنت ابتديت السكة ما تبصش ورا في واحد يمشي خطوتين كده وبعدين يقول ما يمكن زمان كان احسن لا زمان كان احسن يستخسر الخطايا بتاعت زمان والجو بتاع زمان لا افتكر مرات لوط لحسن في اللحظة اللي بتعمل للخلف دور تنتهي حياتك وفرصتك يبقى في ثلاث درجات سيئة أسوأ الدرجات سدوم وعمورة ودي اللي المسيح أعب كان بيعتبرها ستاندرد للهلاك لما كان بيحكم على بلد في, في كتر عدم إيمانها كان يقول إيه الحق أقول لكم ستكون لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا مما لكم يعني بقى إيه المقياس بتاع العقاب والدينونة بتاع ربنا سدوم دول أهل سدوم وعمورة دول الناس اللي ما يعرفوش خالص المسيح اللي بايعين ربنا خالص وفي ناس منسوبين على الإيمان منتسبين كده ليهم حد كويس صللنا لا صللنا مش كفاية صللنا دي وفي واحدة جوزها كويس أو جوزها بيحاول يبقى كويس إنما هي قلبها في الدنيا زيادة وشافت وعاشت خبرات إنما ما دخلتش قلبها وفضلت عينيها دايما في سدوم اللي اتحرقت ربنا يحمينا نطلع بقى السلم اللي يفتح النفس ثلاثة اللي يدخلوا السماء بقى لوط على باب السماء يعني ايه واحد يسأل لوط هلك لا ما هلكش لأن بطرس الرسول بالروح القدس قال عليه بار يبقى دخل السماء إنما بولس الرسول له تأمل تاني بنعتبره كان يقصد لوط قال إن في ناس هتدخل السماء كما بنار تعالوا نقراها دي في كرونسوس عشان نفهم ممكن يكون لوط اتحط في أنهي درجة كورنثوس الأولى إصحاح ثلاثة الموقف ده كان بولس بيحكي عن الناس اللي عمالة تقول احنا بتوع بولس واحنا بتوع أبولس وبتاع لهم يا جماعة الحكاية مش كده ده كل واحد بيخدم ربنا هياخد أجرته حسب تعبه الحكاية مش مناظر ومش مواهب اللي بيتعب أكتر اللي عنده إيمان أكتر وبيجاهد أكتر له نصيب أكبر فبيقول في عدد 11 إيه عدد 12 ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس يعني في أساس الإيمان والناس بتبني عليه ذهبا فضة حجارة كريمة خشب عشب قش عمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه يعني كأن كل واحد فينا بيبني بناية بناية الأساس احنا اتعمدنا احنا أمنا بربنا كلنا عندنا الأساس بنيت عليه ايه طول حياتك في واحد بنى ذهب في واحد بنى حجارة كريمة في واحد بنى قش في واحد بنى خشب ماشي في ثلاثة حلوين وثلاثة وحشين لو تاخدوا بالكم ثلاثة يعمروا يعني وثلاثة لا فبيقول عمل كل واحد سيصير ظاهرا في الآخر حياة كل واحد هتتكشف لأن اليوم سيبينه اليوم الأخير هيكشفه ليه؟ لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو يعني لما ناخدها بالتفصيل لما ندخل ذهب وفضة وحجارة كريمة وخشب وعشب وقش في النار ايه يقعد وايه يتحرق الذهب والفضة والحجارة الكريمة ممكن تقعد ويمكن تتنقى انما الخشب والقش والعشب طبعا هيتحرق ماشي فبيقول ستمتحن النار عمل كل واحد إن بقى عمل أحد زي الذهب والفضة والحجارة الكريمة قد بناه فسيأخذ أجرة عملك حلو ليك ثواب حلو عند ربنا تدخل السماء وليك ثواب وإن احترق عمل أحد اللي بنى خشب يعني يعني إيمانه كده إيه على قده زيادة خلي بالكم فسيخسر العمل اتحرق خشب اتحرق طب هو كده ضاع ده عنده أساس وبنى عنده أساس وحاول أما هو فسيخلص ولكن كما بنار يمكن أبسط تشبيه للحتة دي لوط ليه لوط لما تسأله عن حياته تقول له بنيت ايه يا لوط يقول لك أش حياتي أش ابتديت صح وكان في أساس صح أبونا إبراهيم كان جنبي وعرفت ربنا وطلعت وراه وكان ممكن أبقى حجارة كريمة زي أبونا إبراهيم إنما سدوم كالت عينيا وشغلتني ونسيت نفسي ومعرفتش أربي عيالي ومعرفتش أحافظ على مراتي مراتي راحت ولادي راحوا حياتي كلها خسرت وعندي أمل أدخل السماء بس وأنا خسران فهمنا سيخسر أما هو فسيخلص لأن دي غلبت الأباء في شرحها دي ليه لأنه يعني إيه يخسر ويخلص يدخل السماء اللي يخسر يروح جهنم لا لوط خسران طبعا بس من رحمة ربنا لشفقة الرب عليه حسب بارا لكن يا خسارة يا خسارة يا لوط لو كنت كملت مع ابونا ابراهيم فاهمين انا عاوز اوصل ايه بلاش نبقى لوط مع كل اللي بنقوله ده بنقول بلاش نبقى لوط ليه لوط ابتدى بس ما كملش لوط خسر كتير قوي خسر بيته خسر تعبه خسر كل اللي عمله لأنه ما كملش سكة الإيمان صح لكن ربنا عمل خاطر لأنه حافظ على نفسه للآخر كان يتعذب بالنظر والسمع كل يوم بالأفعال الأثيمة بس مش قادر يقول لأ مش قادر يرجع على الصحراء مش قادر يتوب توبة كافية وكاملة فيبقى لوط ايه قليل الإيمان نسميه ضعيف الإيمان نسميه زي حالتنا نسميه إنما لوط هو اللي عنده إيمان بس مش قادر يعيش بيه كما يجب له رجاء في السماء أيوة له رجاء بس الخسارة كبيرة قوي فاهمين اللي أنا عاوز أوصله لأن في ناس كتيرة بتقول أنا عندي إيمان ونفسي أروح السماء هروح بالزق بنعمة ربنا بس هتخسر كتير ويمكن ما تروحش يعني عاوز اقول ايه احسن واحد يقول لك انا ضمنت ولا حاجة لا لازم تفضل خايف على نفسك للاخر لحسن ما تلحقش توصل صغر يعني لوط خد خطوة برضه تعالوا نطلع درجة اعلى شوية سارة سارة ما سابتش جوزها جاررها وراه في الصحراء معذبها بقولة ربنا هيدينا عيل 30 سنة ربنا هيدينا عيال زي رمل البحر وهي مش جايبة الثقة بتاعته خلينا نقول الحق سارة مش بمستوى ابونا ابراهيم انما فضلت مشاركة وملازمة وسمع كلامه ومتعلقة بيه ورثت معاه كل حاجة يعني كأن الواحد بيقول ايه امسك في الإيمان وتعلق بالمؤمن ولما يكون حد عندك إيمانه قوي ده ثروة ثروة ما تعطلوش من فضلك ما تضحكش عليه زي سارة لحسن تعاتب من ربنا يقول لك ضحكت ليه سارة ضحكت ليه أبونا إبراهيم صدق على طول هي ضحكت ليه في فرق مستوى في الإيمان مش كده إنما يا بختك يا سارة غلطتي وضعفتي وضحكتي وشكيتي ودبستي في هاجر وكلفتي البشرية غلب كلها إنما أنت تورثي مع أبونا إبراهيم لأن الآخر العمر فضلتي ما سبتيش أبونا إبراهيم ما عملتيش عملة لوط يبقى في درجة تاني أحسن إن الواحد إيمانه ضعيف شوية لكن ايه متعلق بالقديسين ومتعلق بإيمان اللي حواليه وبيتعلم منهم وبيضعف ويتقوى بيهم ومعاشرهم عشان ما يضعفش ويقوم يقع ويقوم يا بختك يا سارة بقيتي في السماء منورة بس ما فيش حد زي ابونا ابراهيم ده بقى اللي عاجب ربنا صحيح اذا في درجات في الايمان لكن ابونا ابراهيم هنا سوبر بقى اللي حياته كلها ايمان اللي قراراته فيها ايمان اللي بايع الدنيا بالايمان اللي كسبان كل حاجة بالايمان اللي مستعد بصلاته بايمانه ينقذ بلاد اللي ما عندوش حاجة غير ربنا في كل خطوة يخطوها أبونا إبراهيم اللي رفع السكين على ابنه من أجل الله بإيمان أبونا إبراهيم اللي فضل ساكن في خيمة عشان بيقول في بلد تانية أنا رايح في مدينة تانية مش على الأرض هقعد فيها مع ربنا اللي شفته على طول فأنا مش هقعد على الأرض مش هبني مباني أنا عاوز أقعد عيني في عينيه اللي أنا اتعلقت بيه وحبيته ده إلى الأبد ففضل ساكن في خيام ليكون أبو الإيمان يقوم ربنا يقول له يا أبونا إبراهيم كل اللي هيؤمن على مدى العصور بعد كده هوعده وعد واحد هقول له هتدخل, في هتدخل فين في حضن أبونا إبراهيم أنت بقيت عنوان ملكوت السماء أنت بقيت باب السماء أبونا إبراهيم بإيمانك طبعا هو إبراهيم شخص إنسان إنما اللي هيمشي في خطوات إيمانك زي ما قالها بولس في رومية أربعة اللي هيبقى ابنك في الإيمان تلميذك في الإيمان يا أبونا إبراهيم ده مش هيتحسب مع أهل سدوم وعمورة ولا أسهار بناتك ولا بناتك ولا مراتك اللي بقت عمود ملح ولا حتى لوط اللي على الحركرك وبالزق ويمكن يتخطى سارة ويتمتع أن يكون في حضنك لأنه باع الدنيا كلها وعاش بإيمان لآخر العمر وساعتها له نصيب كبير قوي أنا معلش حاولت بس أقول لكم إن الحكاية في فرايتس كتيرة قوي في قش في عشب في خشب في فضة في ذهب في حجارة كريمة عاوز تبقى إيه أنت النهاردة معاك فرصة تحدد ودول يعني ده دول اللي هي محسوبين positive يعني حاسب من ال negative لكن انت بتبني ايه ايمانك بيبني ايه في علاقة عميقة مع ربنا بحيث كل قرار ربنا مشارك فيه ولا ربنا ده له وقته له وقته دخلنا في لوط بقينا على الحركرك يا ربنا يستر ها لانه ربنا كان له وقته بس مش كل الوقت كان لوط في الدنيا ومتوسخ بالدنيا فطلع بالعافية ويمكن حفظته أيامه الأولى وشفاعة أبونا إبراهيم وشوية حماسة في الآخر لكن ما تضمنش فاختار انت عاوز تبقى زي مين خلي ابونا ابراهيم يغريك ابونا ابراهيم ده انسان عادي جدا انسان بسيط جدا وساذج وامي في حاجات كثيره إنما أي كلمة بيقولها ربنا هو يقول أمين مش مهم عقله يقتنع مش مهم الدنيا كلها تصدق لو هو الوحيد اللي مصدق ملوش دعوة بحد وكل خطوة يخطوها يزداد جمال في عينينا ربنا احنا كلنا ممكن نبقى زي ابونا ابراهيم معروض علينا كل الامكانيات نبقى زي ابونا ابراهيم ربنا يدينا نعمة انه الأفكار دي تبقى في دماغنا وتساعدنا لإلهنا كل مجد وكرم الأبد